ضاعت العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم جميعا مع مسك الختام ربنا يجعل حياتنا كلها مسك الختام ويجعل أيامكم كلها أيام سعادة وسرور اللهم آمين آه، يعني الحقيقة موضوع مسك الختام هو المفروض هو القضية الأولى والأخيرة التي تشغلنا في هذه الحياة الدنيا إن أهم حاجة العبرة بحسن الخاتمة والنبي اختصرها في قوله فإنما الأعمال بالخواتيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم حياة ضيفنا لله ده ضيف عزيز كريم زي كل ضيوفنا الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الذين سيأتي الحديث عنهم بعد ذلك إن شاء الله آه، ضيفنا لله دي لما نام على فراش الموت قيل له ما تشتهي نفسك في إيه فقال أشتهي الجنة خد بالك في ناس و- في نفس اللحظه ديت وفي نفس الموقف ده لما تقول له نفسك في ايه؟ يقول لك نفسي اكل مش عارف ايه ونفسي اشوف فلان ونفسي اطمن على البيت وال- والغيط وال... لكن ده بيقول ما تشتهي؟ قال اشتهي الجنه. قيل له فما تشتكي؟ قال اشتكي ذنوبي. قيل له افلا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب امرضني. ثم توجه الى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم بيقول ده أنا كنت مستني دخول ملك الموت عليا يعني على أحر من الجمر نفسي في اللحظة ديت لأن كون إن أنا أموت فخلاص يعني ده موعد ولقاء مع الله سبحانه وتعالى واللي النبي قال عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه يا ترى وانت على فراش الموت أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة ممكن لما يقولوا لك ما تشتهي تقول لهم نفسي في الجنة يا ترى لما يقولوا لك تشت- بتشتكي من إيه تقول لهم بشتكي من ذنوبي سبحان الله ده انت النهارده ممكن تسال حد من عصرنا ده تقول له ما ت- ما تستغفر يقول لك استغفر مني وانا عملت حاجه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من مئة مرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني سبحان الله دائما يا جماعة المؤمن يحسن يعني يحسن العمل وفي نفس الوقت يسيء الظن بنفسه والمنافق عياذا بالله يسيء العمل ويحسن الظن بنفسه يعني محتاجين ان احنا نكتر من العمل ونرفع الشعار اللي بنرفعه في كل حلقه مش في كل حلقه وبس لا والعمر كله وماذا اعددت لها عملت ايه قدمت ايه يا ترى فعلا اجتهدت في طاعه ربنا ولا لسه لحد الان مكسل وبتشاور نفسك عموما نتمنى الحلقات دي تكون ان شاء الله سبب لرفع همه المسلمين الى العمل والى الطاعه وشعارهم جميعا وماذا اعددت لها ضفنا للاد هو حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بالفتن الى قيام الساعه حبايبي انتوا عارفين ان مكه كان فيها اسلام وكفر ما كانش فيها منافقين لان ظهور النفاق ده علامه من علامات قوه الاسلام وظهور الكفر فقط علامه من علامات ضعف الاسلام والمسلمين الاسلام لانه كان مستضعف في مكه وكان المسلمين ضعفاء جدا ومضطهدين ومعذبين فما كانش فيه نفاق كان اسلام او كفر واخد بالك ليه؟ لأن شوكة الكافرين كانت قوية، إنما لما انتقل النبي إلى المدينة وأقام دولة وصرحا شامخا للإسلام، وأصبحت دولة الإسلام يهابها كل الناس في أرض الجزيرة، بل وحتى خارج أرض الجزيرة، أصبح بعض الناس عشان يعصموا دمائهم وأمالهم، قال له خلاص نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل ناس كتيرة جدا في الإسلام وهم ليسوا من المسلمين وإنما دخلوا نفاقا ورياء علشان يداروا نفسهم عشان يعصموا دمائهم وأموالهم فأصبح في منافقين مندسين في الصفوف بين المسلمين في مكة في المدينة فالنبي عليه السلام حب يعرف المؤامرات اللي بيعملوها ضد النبي عليه السلام وضد المسلمين فأوحى الله عز وجل إليه من خلال جبريل عليه السلام بأسماء المنافقين كلهم نزلت اسماء المنافقين وراح النبي عايز يستأمن واحد يأتمن واحد من الصحابه على الاسماء ديت انه يبقى حافظ الاسماء ديت وعارفها ويتتبع حركاتهم ويعرف بيعملوا ايه وبيدبروا ايه ضد المسلمين فما وجد الا حذيفه بن اليمان ايه ده هو ابو بكر لا يؤتمن على سر طبعا الكل يؤتمن على سر لكن النبي كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب يقول ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدها في دين الله عمر واشدهم حياء عثمان وكذا كذا يعني واخد بالك يضع كل رجل في المكان المناسب فاكتر واحد عنده سرعه بديهه وذكاء شديد جدا وعنده كده يعني نظره مستقبليه وفاهم المسائل كلها حذيفه بن اليمان ولذلك كان اعلم الصحابه بالفتن القائمه منذ عهد النبي والى قيام الساعه هو حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه النبي قال له على اسماء المنافقين وسبحان الله وتمر الايام بعد موت النبي عليه السلام وبعد موت ابي بكر الصديق ويجي عمر بن الخطاب وهو يبكي ويقول له حذيفه يا حذيفه اسالك بالله جل وعلا هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنافقين فقال لا ولا ازكي احدا بعدك ابدا لان ده سر ما اقدرش اقول لحد ايه على هذا السر لانه سر مؤتمن من عند النبي صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله آه، كان في موقف عجيب جدا موقف من اعجب المواقف حصلت لحذيفه بن اليمان في غزوه بدر غزوه بدر زي ما انتم عارفين كانت سنه 2 هجريه وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام لما كان خارج ما كانش عامل حسابه ان في غزوه ولا في حرب هو كان داخل خارج للحصول على القافله هربت القافله تحول الموقف الى موقف دام ويعني قتال بين المسلمين وبين المشركين حذيفه بن اليمان كان جاي من بره هو وابوه اللي هو اليمان جايين من بره المدينه فهم داخلين جم المشركين وقفوهم رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينه، قالوا لا انتوا مش رايحين المدينه، ده انتوا رايحين عشان تقاتلوا مع محمد، قالوا ما اردنا القتال، احنا مش رايحين نقاتل. قال تعطون العهد والميثاق الا تقاتلوا مع محمد؟ قالوا نعطيكم العهد والميثاق الا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومشوا. راحوا للنبي لقوه واقف استعدادا لبدء غزوه بدر. فحذيفه بن اليمان دخل عليه لحسن يحسبه يعني ان هو مش عايز يروح مع النبي عليه السلام قال يا رسول الله قابلنا المشركون فسالونا هل أر- هل اردتم ال- ال- الحرب مع النب- مع محمد صلى الله عليه وسلم ام اردتم المدينه قلنا اردنا المدينه طب تعطونا العهد اعطيناهم العهد لو واحد غير النبي كان قال ايه يا عم عهد ايه يا عم دول الناس مشركين وكفره سيبك منهم ويلا خش حارب شوف النبي بقى اخلاق النبي قال له ايه قال نفي بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم نديهم العهد اللي خدوه وخلاص حبيبي في الله واختي في الله اخبرنا ايه مع الوفاء الوفاء بالعهد والوفاء في المعاملات والوفاء في العهود والوعود والمعاملات وفين الاخلاقيات الجميله اخبارك ايه اخويا وحبيبي يا ترى انت وافي مع زوجتك ولا بمجرد ما زوجتك بتموت بتنساها وتروح وخلاص من مسالك ولا كانها كان لها مكان في حياتك وما بصيتش ان النبي عليه السلام كان في يوم من الايام يوم ما اتجوز خديجه رضي الله عنها وارضاها يوم ما ماتت كان اوفى الناس لخديجه رضي الله عنها وارضاها وكان لا يمكن ينساها ابدا فين وفائك مع زوجتك فين وفائك مع اولادك فين وفائك مع ابوك وامك يا ترى عندك وفاء لمشايخك اللي علموك واللي كانوا سبب هدايتك وسبب تعليمك وسبب الخير اللي انت فيه ده يا ترى عندك وفاء لكل انسان احسن اليك ولا بتنسى جميله ومعروفه بمجرد ما يحسن اليك وخلاص وتكبر عليه وبعد كده يبقى هو ملوش اي لازمه في حياتك ده انا هديك مثال بس لوفاء حصان اعزكم الله مش هقول وفاء انسان ولا وفاء مؤمن وفاء حصان في يوم من الايام كان في واحد رجل اسمه الزعتري الزعتري ده كان رجل آه، يعني من من البدو اللي عايشين في مصر وكان عنده حصان كان الحصان ده كان يعني كان مدلعه جدا جدا يعني لدرجه انه كان بيخلط له الشعير بالسكر وكان ياكله بايديه وكان يحبه جدا وينظفه ويظبطه يعني وكان مهتم بيه جدا والحصان كان بيحبه حب لا تتخيله في يوم من الايام مرض الزعتري وجلس في الخيمه بتاعته نام تعبان جدا الحصان فضل مرابط جنب الخيمه بتاعه الزعتري لمده طويله جدا بلا طعام ولا شراب امتنع عن الاكل والشرب ومات الزعتري لما مات آه، غسله الناس وكفنوه وخدوه عشان يدفنوه فضل ماشي الحصان ورا الجنازة لحد ما وصلوا للقبر ونظر إليهم وهم يدفنون حبيبه وصاحبه وبعد ما دفنوا الزعتري فوجئ الناس بمنظر أعجب من الخيال فوجئوا بالحصان بيجري بأقصى سرعة وبينط من فوق هضبة عالية فينتحر فيموت حزنا على صاحبه الله أكبر شوف الوفاء اللي موجود في حصان وشوف النهارده قله الوفاء اللي موجوده بين كثير من الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى حبيبي نعمه كبيره جدا انت تكون انسان وفي ده من ضمن الاخلاقيات اللي احنا اتعلمناها من النبي لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك كده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا تعال نشوف مسك الختام اللي فاز بيها حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه اللي قال حبيب جاء على فاقه لا افلح من ندم والله ده انا كنت مستني اللحظه دي ولحظه لقاء الله سبحانه وتعالى حبيب جاء على فاقه ده انا كنت على شوق شديد جدا للقاء الله سبحانه وتعالى وفي لتلك اللحظه الخالده الجميله تعال نشوف موقف تاني من المواقف بتاعه سيدنا حذيفه ابن اليمان موقف عظيم جدا ليه كان في يوم احد زاد من مكانته وقدره عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوه احد كان في واحد اسمه اسمه ثابت بن وقش وبعدين كان جنبه صديقه يعني حبيبه اليمان اللي هو والد حذيفه الاثنين كبار في السن فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم خليكم هنا فوق ال- القطن ديت المكان المرتفع ده وما تقتلوش لان يعني الحرب يعني محتاجه ناس اقوياء شباب وكده المهم بعد ما بداوا ال- الجهاد في يوم احد آه، ابو لي ابو اليم ابو حذيفه اللي هو اليمان قال له ثابت بن وقش قال له خلاص ده احنا ما بقي لنا من الدنيا الا يعني قدر يسير جدا ما يت- ايه رايك ناخد اسيافنا ونخش ونجاهد في سبيل الله؟ قال له يلا بينا ثابت بن وقش قتله المشركون اليمان اللي هو والد حذيفة غصب عن المسلمين لأن الواحد وهو لابس الخوذة قد لا يعرف الرجل صاحبه يعني اللي هم طبعا ما بيلبسوش بقى زي فريق قومي يعني ده لابس أحمر وده لابس أبيض يعني لا هو بيل- بيلبسوا لبسهم العادي وكل واحد لابس خوذة لكن أحيانا ممكن انت ما تاخدش بالك من اخوك اللي واقف جنبك ده وتضربه وتظن انه من المشركين وده اللي حصل بعض المسلمين من الصحابة قتل اليمان والد حذيفة ظنا منه أنه واحد من المشركين فما كان من حذيفة إلا أنه صرخ قال يا, يا قوم إنه أبي يا قوم إنه أبي وظل يصرخ ويبكي حتى حن ورق له النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وبعد ما انتهت الغزوة جاء إلى النبي صلى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن اليمان وعزاه في موت والده وإذا بالصحابة يعتذرون لحذيفة وإذا به يقول لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع له دية لأبيه فأبى وقال بل تصدقت بديته على إخواني من المسلمين فزاد ذلك من مكانة حذيفة ومن قدره ومكانته في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن كان من أعظم المواقف بقى لحذيفة بن اليمان كان يوم غزوة الخندق لما اجتمع عشر تلاف مشرك عايزين يقتلوا المسلمين وعايزين يقتلوا النبي عليه السلام وعايزين يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين حذيفة بن اليمان في اليوم دوت بيقول لك كان في برد وريح رهيبة جدا لدرجة الصحابة أصحاب الأجسام الأق- الأقوياء اللي عندهم جلد وقوة ومناعة يعني سبحان الله كانوا دافنين نفسهم تحت الرمل تخيل كل واحد حافر لنفسه حفرة في الأرض وحاطط نفسه في وسط الرملة ومغطي نفسه من كتر البرد ومش بيظهر من جسمه إلا بس إيه فقط الوجه وال- والإيدين واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف اخبار المشركين عاملين ايه لان هم كانوا حافرين خندق حوالين المدينه فعايز يعرف اخبارهم ايه يا ترى مع الريح ديت ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان من اعظم اسباب الايه النصره في غزوه الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فجاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام و- وإلى غير ذلك من الرعب الذي حدث للمشركين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن المشركين عاملين إيه يا ترى هيمشوا ولا هيفضلوا موجودين كده فقال من يأتيني بخبر القوم ركز معايا أخوي وحبيبي وركز معايا أختي الفاضلة ونرفع مع بعض الشعار الجميل اللي بنرفعه في كل حلقة وماذا أعددت لها تعال نشوف حذيفه عمل ايه وقدم ايه عشان ربنا يكرمه بايه بالكلمه اللي قالها حبيب جاء على فاقه لا افلح من ندم الله سيدنا حذيفه بيقول النبي عليه السلام بيقول من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه يا الله طب بالله عليك يا مسلم بالله عليك اخويا وحبيبي واختي الفاضله لو كنت مكان الصحابه في اللحظه ديت والنبي بيقول مين يروح يشوف المشركين عاملين ايه ويجيب لي خبرهم ويبقى معايا في الجنه ها زي ما انت بتقول كده طبعا انا اول واحد شفت انت بقى طب ايه رايك بقى ان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وكل دولت رفضوا متخيل حاجه زي كده الجو كان صعب جدا الجو كان لا تتخيل مدى البرد ومدى الجو الصعب جدا مع- لدرجه ان ان النبي بيقول مين يجيب لي خبر القوم وهو رفيقي في الجنه ابو بكر ما نطقش كلمه هو ما رفضش يعني مش معنى كده مش قام قال للنبي لا انا مش انا مش موافق لا هو ما نطقش عمر عمر بن الخطاب اللي امنا عائشه بتقول كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع كل حاجه عنده واضحه يعني رغم ذلك لم يتكلم آه عثمان علي بن ابي طالب طلحه الزبير حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ما ما حدش اتكلم خالص فالنبي قال بقى خلاص ما دام حدش عايز يتكلم انا بقى اللي هختار وطبعا ما حدش يقدر يعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أم ماشي كده في وسط الصحابه حذيفه بقى بيوصف الموقف ده الجميل ده بيقول ايه فبدا النبي يقترب وانا انخنس تحت الرمل يعني النبي قرب وحذيفه عمال ايه بينزل تحت الرمله خلاص بقى ما فضلتش حاجه بقى غير ان هو ايه يعني يدفن تحت الرمله وفجاه لقى ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه يا حذيفه قلت نعم يا رسول الله قال قم خد بالك من الحته الجميله ديت والله العظيم لو قعدت اتكلم عنها 500 عام ما كانت كافيه قال فقمت طب ليه يا حذيفه قال فما كان من طاعه الله وطاعه رسول الله من بد ما دام النبي قال لي قوم خلاص لازم اقوم لان ما اقدرش ان انا اكسر كلام النبي ياه وكم مسلم النهارده كسر كلام كلام النبي يا جماعه وكم مسلمه النهارده في زماننا بتكسر كلام النبي وهي بتقول انا بحب النبي ولما سمعت ان بتوع الدنمارك سبوا النبي عليه السلام خرجت بنفسها وشالت العلم وهي لابسه استرتش وبتقول آه، روحي فداك يا رسول الله وهي لابسه استرتش وبادي وبتقول له روحي فداك يا رسول الله وهي بتعق امها وابوها وبيقول روحي فداك يا رسول الله وهو بيلعب قمار ويشرب خمره وماشي مع ال- آه، جراريل friend مش girlfriend واحده آه سبحان الله هي هو ده الانفصام بقى في حياة المؤمن سبحان الله بيقول فما كان من طاعة رسول الله من بد لازم أسمع كلامه وراح النبي ناديله قال له يا حذيفة ائتيني بخبر القوم ولا تحدثن فيهم شيئا حس إن حذيفة بيتكتك من البرد عظم جسمه هيتكسر من البرد راح حاطط إيده الشريفة على صدر حذيفة ودعا لهم يقول حذيفة بنفس لفظ الحديث والله قال فخرجت وكأني أمشي في حمام عارف حمامات البخار الدفى اللي في الدنيا والجمال اللي في الدنيا في عز البرد والتلج ده كله والصحابة مدفونين تحت الرمل ماشي فارد جسمه كده وكأنه ماشي في حمام بخار وصل لحد هناك دخل المعسكر فجأة أبو سفيان كانت الليلة إيه القمر يعني كان هلال فكانت الدنيا مش شايفين بعض كويس قوي فأبو سفيان حس إن في حد غريب دخل المعسكر بس مش متأكد فقال إيه بقى خطة حلوة قوي قال لهم كل واحد فيكم يسلم على اللي جنبه ويسأله أنت مين عشان لو كان حد غريب هنقدر نمسكه وناخده بقى نقتله فحذيفه بن اليمان اول ما سمع كلمه اتخض يعني طبعا ايه لو اللي جنبه قال له انت مين هيقول له مثلا اي حاجه شبرمه آه في اي حاجه اي اسم وخلاص فهيتكشف لان هم عارفين اسماء بعض فراح حذيفه راح مسبق بقى اول ما قال ابو سفيان كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له انت مين فحذيفه راح مسلم على جنبه قال له انت مين قال له عمرو بن العاص قال له حلو جميل خليك كده ماشي وراح معدي الموضوع بشكل جميل جدا ولان التاني ما سالوش بقى انت مين هو اللي سال الاول انت مين قال له عمرو بن العاص كان لسه عمرو بن العاص كان لسه ما اسلمش رضي الله عنه وارضاه المهم بيقولوا فجأة لقيت أبو سفيان قام قايم وقال خلاص ما بقي لنا من مقام في هذا المكان يلا كلنا عشان نرحل وطلع ركب الناقة بتاعته وراح إيه حذيفة راح ماسك السهم بتاعه لسه هيضرب ويقتل أبو سفيان فتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحدثن فيهم شيئا ما تعمليش مشكله اوعى تضرب حد ولا تعمل حاجه انت اعرف بس الخبر وتعالى لي قال فرددت السهم الى ايه الى جعبتي خلاص وقمت راجع تاني والحمد لله انه ما قتلوش لان ابو سفيان بعد كده اسلم في عام الفتح عاد حذيفه ووصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي قال فدعاني النبي راح مشاوله كان بيصلي نافله راح ده شايفه شيء شيء جايبه كده قريب منه وراح حط عليه الكساء بتاعه بيقول فكاني في ح- يعني من كتر الدفء كان ايه اسيره في حمام فلما انتهى النبي من صلاته دعا لحذيفه بان يكون رفيقه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى الله نعمه جميله قوي يا ترى انتهت صفحة الجهاد الجميلة لحذيفة بن اليمان أبدا كان ليه صفحات مشرقة جدا جدا في كل فتوحات العراق رضي الله عنه وأرضاه وفي معركة نهاوند لما عمر بن الخطاب أمر على الناس النعمان بن مقرن وكان عدد المسلمين قد إيه يا جماعة 30 ألف طب وعدد الفرس 150 ألف يا نهار أبيض 150 ألف وضدهم 30 ألف من المسلمين أي نعم وكانت النصرة لمين للمسلمين قتل النعمان بن مقرن وكان كان عمر بن الخطاب قال ان قتل النعمان بن مقرن فعلى الناس حذيفه ابن اليمان هو اللي يبقى الامير بقى هو اللي يبقى يمسك الرايه فامسك الرايه حذيفه ابن اليمان وكان اميرا على الجهاد في هذه المعركه وانتصر المسلمون وقتل مئة ألف من الفرس كان 150 ألف داخلين ضد 30 ألف مسلم يتقتل 100 ألف من الفرس ويكون النصرة لجند الله ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى الحقيقة صفحات سيدنا حذيفة صفحات عظيمة جدا لكن أختمها بصفحة جميلة جدا حصل يا جماعة في فتوحات والحديث رواه البخاري في فتوحات الشام في في فتوحات أذربيجان وأرمينيا آه، ان ان اختلف الناس كان في ناس مجاهدين جايين من العراق وناس مجاهدين موجودين من الشام فاهل العراق بيقراوا ب- بقراءه معينه بقراءه ابن مسعود واهل الشام يقرؤون بقراءه ابي بن كعب فهؤلاء يقرؤون قراءة وهؤلاء يقرؤون قراءة والقرآن نزل على سبعة أحرف وكلها صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة وإذا بهؤلاء يقرؤون قراءة مختلفة عن القراءة دي حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا ما سمعناش الكلام ده أنت ليه بك... وبدأ إيه يط- يعني يعملوا مشكلة مع بعض وإذا بحذيفة بن اليمان يدخل على أمير المؤمنين عثمان يقول له أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى فأمر عثمان بن عفان بالصحف كانت عند حفصة بنت عمر فجيء بالصحف فنسخت نسخة منها آه، مع بزيد بن ثابت وما معه من القراء فنسخوا النسخة آه، نسخة جديدة اللي هي نسخة المصحف العثماني وأرسل بكل بك- بنسخة إلى كل بقاع الأرض من بق- من أقطار المسلمين وأمر بما دون ذلك من المصاحف أن يحرق حتى يتوحد المصحف بين المسلمين وحتى لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى فكان حذيفة بن اليمان كان سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد اللي هو المصحف العثماني يبقى ليه حق يكون في مسك الختام ولا لا شفت قدم ايه شفت في يوم بدر في يوم بدر ربنا يكرمه ويكون صورة جميلة جدا للوفاء بالعهد والوعد ويوم أحد يحتسب والده عند الله سبحانه وتعالى ويعفو عن الصحابة ويتصدق بديته على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الخندق يروح يجيب خبر خبر هؤلاء المشركين ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر مع ان كتير من الصحابه ما حدش فيهم قدر يتحرك في هذا الجو القارس الشديد وفي ويشارك في نهواند ويفعل ويفعل ويكون سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد قبل ان يختلفوا في كتاب الله سبحانه وتعالى حبيبي في الله دور لنفسك على دور اكيد اكيد ربنا اداك منحه انت مش حاسس بيها وانت مش داريان بيها اكيد ربنا اداك منحه تقدر من خلالها ان انت تخدم المسلمين وتخدم الاسلام ويكون ليك دور فعال حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب ان الله اذا احب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه تيجي تلاقي نفسك كده قبل الموت او وانت شاب كده ربنا يكرمك ويفتح نفسك مثلا لكفاله اليتامى وتعيش حياتك كلها لكفاله اليتامى لحد اخر لحظه في حياتك يقوم النبي يقول لك ايه انا وكفل اليتيم في الجنه كهاتين الله واحد تاني آه، ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بحب بناء المساجد وتعمير المساجد وتزيين المساجد واخد بالك ربنا يكرمه وكل من يصلي في هذه المساجد في ميزان حسناته واحد ثالث آه، يكون سبب في نشر الحجاب بين المسلمات ويقعد يشتري آه، خمارات ونقابات و- و- ويوزعها على الاخوات عشان ربنا يكرمهم ويتستروا بلبس الحجاب يكون ده في ميزان حسناته لحد اخر لحظه في حياته وهكذا كل واحد اكيد جواه حاجه معينه موهبه معينه رزق معين ربنا بيسوقه اليه دور جواك اكيد جواك خير يا جماعه ما فيش مسلم ما فيش جواه خير انا برفض تماما ان واحد يتقال ايه ان فلان ده ده لا يمكن يهتدي وفلان ده ده ما فيش امل منه انسى الكلام ده سيدنا عمر بن الخطاب كان الناس يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب تخيل حاجه زي كده عمر بن الخطاب ايوه نعم فيصبح بعد ذلك عمر الخطاب يعني فاروق الامه اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعد لكان عمر والله يا الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اجرى الحكمه على قلبي ولسان عمر اخويا وحبيبي دور لنفسك على دور ما ينفعش تعيش تعيش على هامش الحياه ممكن تعيش على هامش الحياه وتعيش مبسوط جدا لكن هتعيش صغير وهتموت صغير لكن لو عشت وبذلت حياتك لدين الله سبحانه وتعالى هتعيش كبير وهتموت كبير يبقى ليك قدر عند ربنا مش لازم تكون مشهور بالعكس ده انت لما تكون مغمور افضل مليون مره ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص يا رب العالمين ويرزقنا مسك الختام وربنا يجعلنا وإياكم ممن يفوزون بمسك الختام وما تنساش الشعار وماذا أعددت لها بحبكم في الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام